أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الثامنة عشر من حلقات خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على قيام آه، أتسس ابن أوك بالسيطرة على فلسطين واتكلمنا على أرطق ابن أكسب وحكم الأراطقة لفلسطين فترة قصيرة ثم دخول الحروب الصليبية ورجعنا نتكلم على خلفيات الحروب الصليبية في أوروبا عشان نفهم لماذا أتى الصليبيون من غرب أوروبا إلى بلاد الإسلام ليحتلوها واتكلمنا على الخلفية الدينية اللي كانت عندهم وسيطرة الكنيسة وعلى الجهل المطبق اللي كان موجود في كل مكان أماكن أوروبا اتكلمنا على الخلفية السياسية والتنازع بين الملوك والأمراء والأطماع التوسع المختلفة وعلى صورة الفارس المشهورة في أوروبا بالنبل والسمو وارتفاع القيمة وطموح كل الناس في اوروبا ان يعيشوا حياه الفارس واتكلمنا على الخلفيه الاقتصاديه وعلى المجاعات الطاحنه التي كانت تمر بها اوروبا وخاصه شمال فرنسا وغرب المانيا واتكلمنا برضو على الخلفيه الاجتماعيه والقهر والظلم الذي كان يعيشه الفلاحون في اوروبا وعامه الشعب بصفه عامه في كل ارض اوروبا. الخلفيات دي كلها ادت الى ان في آه، ناس كتيره جدا عن- عندها اطماع يعني الملوك عندهم اطماع والاقتصاديون كبار التجار عندهم اطماع والفقراء الكادحون عندهم اطماع ورجال الدين عندهم اطماع ظهرت شخصيه في اوروبا جمعت كل هذه الاطماع في اتجاه واحد وخلت الاتجاه ده هو الحروب الصليبية وهو غزو بلاد المسلمين وهو احتلال فلسطين واحتلال القدس وإن الاحتلال ده هيخرج كل أوروبا من كل مشاكلها الشخصية ديت كانت شخصية أوربن الثاني البابا الكاثوليكي المشهور جدا في التاريخ وهو آه، تولى آه، حكم البابوية أو تولى منصب البابوية في سنة 480 هجرية وده يوافق سنة 1088 من الميلاد ولما بقول حكم انا ما- ما كلمه يعني مش عفويه هو فعلا حكم كان بيحكم اوروبا تقريبا كلها كان اعلى شخصيه قياديه وسياسيه وعسكريه في داخل اوروبا اعلى من كل الامراء والملوك وفي ادله كتيره جدا لكن للاسف الوقت لا يتسع على وصف العلاقه بينه وبين امراء وملوك آه، اوروبا في هذا التوقيت والبابا اوربان الثاني عمال يفكر ازاي ممكن يجمع كل هذه الطموحات في آه، قضيه واحده وازاي ممكن يزيد من سيطرته على آه، اوروبا جاءته استغاثه من الكسس كومنين الكسس كومنين الامبراطور البيزنطي اللي بيحكم اوروبا الشرقيه اللي بيحكم الدوله البيزنطيه اللي هو عاصمته القسطنطينيه استغاثه ان شان السلاجقه زايد جدا وان انتصاراتهم على المس... على البيزنطيين كبيره وبالذات ان احنا في سنه 463 زي ما قلنا قبل كده اللي هي موافقه 1071 من الميلاد تم النصر الكبير لألب ارسلان على آه، الجيوش البيزنطيه واسر رومانوس الرابع وبعد كده اطلق وبعد كده قتل في القسطنطينيه يعني تداعيات كبيره جدا كسرت الدوله الرومانيه بعد موقعه ملاذكرد لمده 50 60 سنه لا تستطيع ان ترفع سيفا في وجوه المسلمين فانتشار السلاجقه بهذه القوه خوف الكسس كومنين اللي هو الامبراطور البيزنطي واضطر انه يرسل استغاثه لاحد اعدائه اوربن الثاني ده كاثوليكي والكسس كومنين ارثوذكسي والخلاف بينهما كبير كما ذكرنا وانفصال الكنيسه الارثوذكسيه عن الكنيسه الكاثوليكيه حصل قبل حروب الصليبيه ب 50 سنه سنه 455 من الهجره الموافق 1054 من الميلاد فلما حصل هذا الانفصال وحصل هذا العداء أول مرة يكسر هذا العداء كان أليكسيس كومنين بطلب النجدة من أوربان الثاني وطبعا أليكسيس كومنين لما طلب النجدة ما كانش يقصد أن الجيوش الصليبية تيجي تعيش في فلسطين هو كان عايز نوع من الجنود المرتزقة يعني يبعت له أوربان الثاني ناس بالأجرة بالفلوس وكانت آه، الدولة البيزنطية متعودة على هذا النظام كانت بتجيب ناس ارمن وناس اتراك وثنيين من آه، اعماق اسيا وناس من اوروبا نفسها من آه، غرب اوروبا من ايطاليا ومن غيرها يشتغلوا بالاجره عند الجيوش البيزنطيه الواسعه اللي كانت بتسيطر على اماكن كتيره جدا في العالم آه، في ذلك الوقت. طبعا الدولة الإسلامية كانت خدت معظم أملاك الدولة البيزنطية في الجنوب وفي الشرق وما عادش فاضل للدولة البيزنطية إلا شرق أوروبا بكامله ومنطقة آه، الأناضول أو أجزاء من الأناضول ومنطقة القسطنطينية بالطبع. فكان عايز جنود مرتزقه لكن بابا اوربن الثاني خد الفكره وبدا يفكر فيها بطريقته الخاصه قال لا انا اجهز جيوش كامله من اوروبا تذهب الى ارض فلسطين لا لتحرر فلسطين لصالح البيزنطيين ولكن لتسكن وتعيش في أرض فلسطين وتصبح فلسطين ملكا من أملاك النصارى الكاثوليك الأوروبيين ويا ترى الكلام ده هيعمل إيه بالنسبة لأوروبا تعالوا كده نشوف اللي فكر فيه البابا أوربان الثاني طبعا شخصية من أخطر الشخصيات في تاريخ أوروبا اولا قال ان في سيطره واضحه هتكون للكنيسه على اوروبا لان الجيوش دي كلها تتجمع باسم الكنيسه ويبقى الذي يقود كل هذه الجيوش البابا او ممثل البابا في اوروبا فده تجميعه في غايه الاهميه لقياده واحده في يد البابا اوربن الثاني الحاجه الثانيه اموال وثروات فلسطين في الشام كل التاريخ العظيم اللي عمله المسلمين والانتاج الرهيب على مدى 300 400 سنه سبقت هذه الاحداث كل ده هيضمه الصليبيين في هجمه واحده على العالم الاسلامي وطبعا العالم الاسلامي كان مشهور بالثروات الضخمه في ذلك الوقت والرخاء الاقتصادي الكبير. الحاجه اللي بعد كده توحيد اوروبا، احنا بنقول ان اوروبا مقطعه ومفرقه حتى في داخل المملكه الواحده كل واحد ليه اطماعه الخاصه، تعال نوحد كل هذه الجيوش في اتجاه واحد حرب واحده، فبذلك يصبح في توحيد لاوروبا بكاملها ونبذ الصراعات الداخليه وكل ده في الاخر بيصب في مصلحه البابا اللي هيكون حاكم كل هذه المناطق. الحاجة اللي بعد كده برضه حرب المسلمين هو رايح يعمل ايه في فلسطين؟ رايح يحارب المسلمين وحرب المسلمين عند النصارى عقائدية وهم لا يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويطلقون على المسلمين كما أطلق البابا أوربن الثاني نفسه في الخطاب التحميسي لشعوبه يطلقون عليهم الكفار لأنهم كفروا بألوهية عيسى ابن مريم فعندهم أنهم كفار ومن هذا المنطلق يحاربون المسلمين حربا عقائدية برضو عنده هدف كبير جدا توحيد الكنيستين خلي بالك أليكسس كومنين امبراطور بيزنطة اللي هو ممثل دلوقتي للأرثوذكسية في العالم هو اللي بيدعو البابا أوربان الثاني للنجدة فلما يروح هناك عنده طموح كبير أن يعيد من جديد النصارى كيانا واحدا وأن يجمع الكنيسة الأرثوذكسية مع الكنيسة الكاثوليكية في كنيسة واحدة يكون على رأسها طبعا البابا أوربان الثاني وطبعا برضه هيكون في حل كبير جدا لمشاكل المجاعات المنتشره في اوروبا، احنا شايفين ان الشعوب الاوروبا كلها تطحن في المجاعات ويموتون جوعا وفقرا ومرضا لما يروح فلسطين وثروات فلسطين وثروات العالم الاسلامي بصفه عامه، الكلام ده كله هينعش اوروبا اقتصاديا وطبعا التجار البيزنط التجار الاوروبيين وبالذات التجار اللي في ايطاليا في جنوة وفي بيزا وفي البندقيه اللي هي فينيسيا طبعا اول ما سمعوا هذا الكلام كانوا سعداء جدا لان الاساطيل التجاريه الاسلاميه كانت تنافسهم منافسه كبيره في داخل البحر الابيض المتوسط فاذا يعني حصلت الحروب الصليبيه وقهرت الشعوب المسلمه واحتلت بلادها فسيكون المجال مفتوحا للاساطيل التجاريه الايطاليه ان تغزو العالم بكامله يبقى كل ديت افكار جت في في ذهن البابا اوربن الثاني ومن ثم قرر ان يعقد اجتماع ضخم جدا وعمل الاجتماع ده في فرنسا واشمعنى فرنسا؟ فرنسا كانت اضعف البلاد من ناحيه الارتباط والقوه يعني كانت مفككه تماما ما بين الملك الذي يعيش في باريس وبين الامراء اللي كل واحد بيحكم قطاع من قطاعات فرنسا ففي فرصه هناك ان هو يتحرك بين الامراء ويضرب هذا بذاك عشان يخرج في الاخر جيوش تحارب المسلمين في ارض فلسطين بالاضافه الى ان فرنسا كانت اكثر الاماكن تدينا في اوروبا وهو طبعا عايز ناس عندها حميه دينيه لنصره النصارى كما يدعي اليكسس كمنين في فلسطين وفي نفس الوقت لحرب المسلمين الكفار كما يذكرونهم في كتبهم وفي خطبهم وعلى فكرة هذا المنطلق الديني هو اللي مخلي فرنسا ليها مكانة كبيرة جدا في أوروبا والكلام ده مش كلام تاريخي الكلام ده إلى زماننا الآن وأنا كنت في زيارة لفرنسا من حوالي أسبوعين ثلاثة وزرت ستراسبورغ ستراسبورغ هي أكثر المدن تدينا في فرنسا وفي اوروبا بصفه عامه وهي التي اختارها الاوروبيون ليكون فيها عاصمه الاتحاد الاوروبي يعني مبنى الاتحاد الاوروبي وعاصمه الاتحاد الاوروبي هي ستراسبورغ اشمعنى ستراسبورغ لانها اكثر المدن المدن تدينا في اوروبا بصفه عامه وفي فرنسا بصفه خاصه البابا اوربن الثاني عمل المؤتمر بتاعه في كليرمون كان الكلام ده سنه 1000 95 من الميلاد والكلام ده بيوافق سنة 488 هجرية وجمع طوائف كتيرة جدا جمع عامة الشعب الفقراء والفلاحين وما إلى ذلك وجمع الملوك والأمراء وجمع القساوسة والرهبان وجمع رجال الاقتصاد والتجارة يعني عمل توليفة من كل القوى المؤثرة في اوروبا حتى القوى الشعبيه يعني حتى الناس الفقراء الذين لم يكن لهم وزن لكن هم دول اللي هيكونوا عماد الجيش فجمعهم كلهم في مدينه كليرمون في جنوب فرنسا وعقد اجتماع مهيب والقى خطب يعني مؤثره جدا وكان طبعا يعني يتسم بالبلاغه وال وحسن الخطابة وحسن البيان وأثر تأثيرا مباشرا على كل الحضور لدرجة أن الجميع في هذا المجلس الواحد قرروا الخروج إلى فلسطين مع أن القرار قرار استراتيجي قرار صعب جدا أنت بتاخد جيوش من فرنسا ومن أوروبا في آه، آه، غرب أوروبا بتنتقل بيهم عبر البحر عبر المتوسط أو عبر أوروبا مسافات هائلة ضخمة لحرب فلسطين فطبعا دي مسافات ضخمة وكبيرة وتكلفة هائلة ومع ذلك لم يأخذوا وقتا طويلا للتفكير من شدة التأثير الذي ألقاه عليهم أوربن الثاني وقالوا أن هذه الحرب لله وطبعا الاله الذي يزعمون هو عيسى آه، عليه السلام وحملوا الصليب وقرروا الخروج مباشره واستعان البابا اوربن الثاني ببعض الرهبان والقساوسه لتحميس الناس وعلى راس هؤلاء بطرس الناسك وولتر المفلس ودولت من كبار القساوسه في فرنسا وكان لهم اثر كبير جدا في تجميع الجيوش كنا بنتكلم قبل الفاصل على التجهيز اللي عمله البابا اوربن الثاني وتجميع الجموع المختلفه من العلماء ومن الرهبان والقساوسة ومن الأمراء والملوك ومن الاقتصاديين ومن عامة الشعب في كليرمون في آه، فرنسا ليلقي عليهم البيان المؤثر الذي أقنعهم فيه بالتوجه إلى حرب المسلمين في فلسطين وفي آه، عامة البلاد الشامية وعامة البلاد الإسلامية واستمع استمع لكلامه معظم الحضور وقالوا أن هذه الحرب لله كما يزعمون وخرجوا من فورهم يجمعون الجيوش وعلى رأس هؤلاء الذين خرجوا كان بطرس الناسك وولتر المفلس وهم من كبار القساوسة اللي تحركوا في معظم أوروبا الغربية ليجمعوا الجيوش الحقيقة يا إخواني اللي هيشوف هذه الحروب يعرف أنها سميت آه، يعني ظلما وعدوانا بالحرب المقدسة او الحرب الدينيه او الحرب الصليبيه هي ما كانت تمت للدين باي صله آه، لا من قريب ولا من بعيد وهنشوف بعد كده تاثر آه، ال- الصليبيين في كل حركاتهم بالدنيا وبالجمع وبالثروات وبالمال وبالامتلاك ولا يتاثرون مطلقا بعوامل الدين او عوامل العقيده كما كانوا يزعمون في بدايه آه، حركتهم خرج آه، بطرس الناسك يجمع الناس واستطاع فعلا تجميع عدد كبير من الصليبيين من شمال فرنسا ومن غرب آه، المانيا وكذلك والتر المفلس من نفس المناطق جمع اعداد كبيره وهذه الاعداد من شده حماستها ومن شده فقرها وجوعها وضياعها في ارض آه، فرنسا من المجاعات المتتاليه قرروا الخروج حتى قبل ان تتجمع الجيوش النظاميه فخرج الجموع الهائلة من الصليبيين غير المدربين على القتال يعني خرجت جموع من الفلاحين ومن البسطاء والفقراء عشان تحارب في أرض فلسطين طبعا في حياة ومش لا مش لاقيين يعيشوا في أرض آه، أوروبا ويتزعمهم بطرس الناسك وولتر المفلس وقطعوا طريق طويل جدا جدا سيرا على الأقدام من فرنسا إلى آه، القسطنطينية عشان بعد كده يع- يعدوا من القسطنطينيه الى ارض المسلمين في اسيا الصغرى اللي هي منطقه تركيا الان ثم يخترقوها بعد ذلك الى فلسطين. في هذا الطريق الطويل مروا على قرى كثيره جدا نصرانيه، احنا كل ده في اوروبا. فعدوا على ممالك النصارى الارثوذكس اللي هي يعني اخوانهم في الدين لكن في يعني اختلاف في المذهب. فمروا على هذه ال- ال- القرى وذبحوا اهلها. من اشهر المذابح مثلا مذبحه سملين في المغرب في في المجر مذبحه سملين في المجر شعب سملين هذا شعب نصراني كله وعندما دخل عليه بطرس الناسك كما يسمي نفسه دخل بجيشه قام بالمذابح الشديدة قتل أربعة آلاف نصراني في هذه المدينة طمعا في ثرواتهم وطمعا في أموالهم هذه الحروب المقدسة أو الحروب الصليبية وعندما وصلوا الى ارض القسطنطينيه اقاموا يعني الفواحش الكثيره والاعتداءات الكثيره على شعب القسطنطينيه النصراني حتى الكسس كومنين استغرب الكسس كومنين يرى هؤلاء جايين عشان يساعدوه في حرب المسلمين فاذا بهم يغيرون على املاك الدوله البيزنطيه لكنه ضبط اعصابه كان رجل يعني عنده حكمه شديده جدا ودهاء شديد جدا ضبط اعصابه عشان هو مش عايز يموت دولة عايز يبقيهم لحرب المسلمين فبشيء من المفاوضات نقلهم بسرعه الى ارض اسيا الصغرى لكن اوصاهم الا يقاتلوا حتى تاتي الجيوش النظاميه الصليبيه المدربه على القتال كل دول يعني مرتزقه لا لا لا معنى لهم ولا فقه لهم لا في الدين ولا في السياسه ولا في القتال ولا في الحرب ولا في اي شيء لكنهم لم يستمعوا إلى نصيحته والتقوا مع المسلمين السلاجقة السلاجقة الروم اللي كانوا عايشين في منطقة الأناضول كان اسمهم كده لكن طبعا كلهم مسلمين آه، عايشين في منطقة الأناضول برئاسة واحد اسمه قلج أرسلان السلجوقي وحصل صدام بين هذه الجموع الضخمة وكانت الدمو- الجموع الضخمة ديت في أقل التقديرات 100 ألف آه، مقاتل وفي بعض الروايات بتصل بهم إلى 300 ألف مقاتل واصطدموا مع القوة الإسلامية وسحقت القوة الصليبية سحقا طبعا الناس دي كلها ناس فلاحين ليس لهم أي قدرة على القتال قابلوا جيش مدرب من جيش السلاجقة اللي الدولة البيزنطية أصلا مش عارفة تقابله وبالتالي سحقت القوة الصليبية ولم ينجو من الصليبيين إلا 3000 فقط 3000 بس نجوا من هذه الجموع الهائلة وسحقت الجموع الجائعة التي جاءت من أوروبا الهمجية البربرية وهرب بطرس الناسك في هذه الموقعة ليدل دلالة واضحة على أنه لم يأتي للدين ولكنه أتى للدنيا وهرب من هذه الموقعة طمعا في إعادة الهجوم على المسلمين عندما تأتي الجيوش الصليبية طبعا البابا أوربان الثاني سمع بالأخبار تأثر تأثيرا شديدا لفقدان هذا العدد الهائل من الصليبيين وبدأ يجمع جيوش نظامية كبيرة فجمع خمس جيوش من أوروبا الجيش الأول كان على رأسه واحد اسمه جودفري دي بايون وده كان أهم الجيوش وكان معاه أخوه بولدوين والجيش ده جاي من شمال فرنسا وكان يساعده أو يعينه فريق من الألمان يعني طبعا شمال فرنسا قريب جدا من المانيا، المانيا كانت اماره او دوله مستقله مملكه مستقله وكانت على خلاف مع الكنيسه عشان كده ما حصلش تمثيل كبير جدا من المانيا في هذه الحروب الصليبيه، معظم التمثيل كان من فرنسا. فالجودفري دي بايون قاد الجيش الاول النصراني، الجيش الثاني كان بقياده واحد اسمه ريمون الرابع وكان من جنوب فرنسا مجمع جنوده كلها من جنوب فرنسا والجيش الثالث كان بقياده واحد اسمه روبرت وكان دوق نورماندي وده واخد غرب فرنسا وانضم اليه بعض الجنود من انجلترا والجيش الرابع كان بقيادة واحد اسمه هيو وده كان بيمثل وسط فرنسا ومنطقة باريس وما حولها وكان ده يعتبر تمثيل شرفي لملك فرنسا في ذلك الوقت والجيش الخامس والأخير كان من جنوب إيطاليا اللي هو الجيش النورماني وكان على قيادته واحد اسمه بوهيمند النورماني ابن جسكر النورماني ودول طبعا قائمة من الملوك المشهورين جدا في أوروبا اللي ليهم تاريخ طويل جدا في المعارك العسكرية وكان أقوى الجيوش الأوروبية مطلقا والجيش الخامس ده كان برضه في واحد اسمه تانكرد النورماني ابن اخت بوهيمند النورماني وديت الاسماء ديت هي اللي بعد كده هتحرك الجيوش الصليبيه في داخل العالم الاسلامي الخمس جيوش دول اتجمعوا في فرنسا وبداوا يتحركوا تباعا من فرنسا الى القسطنطينيه ومروا منهم من اخذ طريق البحر البحر المتوسط ومنهم من اخذ طريق البر واتفقوا على موعد معين يلتقوا فيه في اغسطس والكلام ده طبعا تحرك الجيوش ده كان في سنه 1097 من الميلاد الموافق 490 من الهجرة تحركت هذه الجيوش الكبيرة جدا بعض الإحصائيات يا إخواني وأخواتي تصل بهذه الجيوش إلى مليون إنسان 300 ألف مقاتل بالنساء والأطفال وصلوا مليون وانا بقول لكم ان الجيش ده متحرك بنسائه واطفاله يعني مش ناس رايحين يحاربوا معركه ويرجعوا تاني ناس رايحين يعيشوا يعملوا احلال للشعب المسلم الموجود في فلسطين بشعب اخر نصراني جاي من اوروبا تماما زي ما اليهود عملوا في قضيه فلسطين دلوقتي عشان كده بقول لكم ادرسوا التاريخ التاريخ في غايه الاهميه تحركت هذه الجيوش الكبيره وصلت الى القسطنطينيه وبعد خلاف كبير جدا فكري وسياسي وعسكري مع الكسس كمنين القائد البيزنطي المشهور بعد هذا الخلاف دخلوا الى ارض اسيا الصغرى للقاء المسلمين قبل ما نتكلم على اللقاء مع المسلمين لازم ناخد فكره وضع العالم الاسلامي في ذلك الوقت احنا اتكلمنا عن وضع اوروبا والخلفيات اللي موجوده في اوروبا عايزين ناخد فكره عامه كده على وضع المسلمين عشان نفهم يعني ايه حروب صليبيه وازاي دخلت الحروب الصليبيه الارض المسلمين واستقرت انا بقول ان العالم الاسلامي كان بيعاني من فرقه شديده جدا بعد وفاة ملك شاه ابن قلب أرسلان زي ما قلنا اللي حكم من 465 ل 485 من الهجرة بعد وفاته انفرط عقد الأمة الإسلامية وتفتتت تفتتا كبيرا دولة السلاجقة نفسها اتقسمت لخمس أقسام منها القسم الغربي اللي هو منطقة الشام منطقة الشام ديت لوحدها اتقسمت لعشرات الإمارات أنا عايز أقول لك إن دمشق كانت إمارة منفصلة حمص إمارة لوحديها حماة إمارة لوحديها حلب إمارة لوحديها آه شايزر اماره لوحديها حماه آه كان فيها تنازع حتى ما بين الامراء بعضهم البعض يعني الاماره بتقعد مع الواحد سنتين وثلاثه وعشره ويجي بعد كده يحصل خلاف وصراع من جديد يعني حتى الامارات الممزقه هذه كان بينها وبين غيرها صراع شديد الوضع فعلا كان في آه أزمة كبيرة جدا وبعد كامل عن الشريعة الزكاة ما كانتش بتتجمع لعشرات السنين قبل قدوم الحروب الصليبية الذنوب والمعاصي الترف الشديد جدا أموال لا حصر لها ولكنها تنفق آه، في المعاصي وفي الذنوب وغياب كامل لمعنى الجهاد في سبيل الله نعم كانت هناك حروب لكنها لم تكن حروب في سبيل الله أبدا إنما كانت حروب في سبيل الكرسي سبيل السلطان سبيل البحث عن آه، الأملاك الواسعة وكانت هذه الحروب أحيانا تكون بين الأمراء الذين من أب واحد وأم واحدة بين الأشقاء ولينا أكتر من مثال ولعل من أشهر الأمثلة التي سبقت الحروب الصليبية هي الحرب المشهورة بين آه، دقاق ابن آه، تتش اللي كان والي على آه، دمشق ورضوان ابن تتش الوالي على حلب الاثنين إخوات من أب واحد والاثنين أحفاد قلب أرسلان القائد الإسلامي العظيم لكن كان منهم حرب ضروس للصراع على الملك والاثنين جوه سوريا واحد في حلب والتاني في دمشق طبعا هذا الوضع المتردي كان مسهل جدا دخول الصليبيين لأرض المسلمين وأول ما نزلوا نزلوا على آسيا الصغرى وآسيا الصغرى في ذلك الوقت اللي هي منطقة تركيا الآن كانت تعيش حربا ضروسا بين قلج أرسلان السلجوقي وبين غازي ابن الدنشمند التركي المسلم يعني نفس آه، آسيا الصغرى مقسمة إلى مملكتين إسلاميتين بينهما صراع وفي هذه الصراع بين الع- بين العالم الإسلامي وفي هذا البعد عن الشريعة دخل الصليبيون فما كان أسهله من دخول وما كان أطوله من احتلال وسنتحدث عن تفاصيل هذا الاحتلال وعما فعلوه في بلاد المسلمين بإذن الله وما فعلوه في القدس في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته